سفر التكوين إصحاح 30 إصحاح 29 من عدد 31 ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها وأما رحيل فكانت عاقرا فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه راؤوبينا لأنها قالت أن الرب قد نظر إلى مذلتي إنه الآن يحبني رجلي وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت أن الرب قد سمع إني مكروهة فأعطاني هذا أيضا فدعت اسمه شمعون وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي لأني ولدت له ثلاثة بنين لذلك دعي اسمه لاوي وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت هذه المرة أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا ثم توقفت عن الولادة شفنا المرة اللي فاتت يعقوب وقصة ارتباطه بليئة وبرحيل و ان يعقوب كان في موقف حرج لان في واحدة فرضت عليه فرض اللي هي ليئة والاخرى احبها حبا جما وتعب من اجلها لفترة طويلة لفترة 14 سنة ازاي ربنا بيحول كل الامور للخير للذين يحبون الله وربنا يتدخل علشان يشوف الموقف ما بين الصراع ما بين المكروه وما بين المحبوب والصراع اللي هينشأ بينهم حب يعقوب رحيل اكتر من ليئة فربنا وقف جنب ليئة وفتح رحمها أعطاها نشأ بينما ظلت رحيل المحبوبة عاقر رحيل أخذت نصيبها من جوزها اللي حبها لكن ليئة أخذت نصيبها من ربنا في فرق كبير بين الاتنين ليه المكروهة أخذت نصيبها من ربنا وكأن ربنا عايز يقول إن المرفوض والمكروه هياخد نصيبه مني بينما رحيل اللي كانت محبوبة من يعقوب جدا خدت نصيبها من يعقوب عبارة عن حب وعواطف ومشاعر من يعقوب ده نفس الوضع المحبوب ياخد اجرته من الناس مكافئته من الناس لكن اللي ملوش حد ربنا هو اللي ليه ولما لقت ليئة ان ربنا هو الوحيد اللي نصيب الانسان المكروه والمرفوض وان ربنا بينظر للانسان المرفوض اللي ملوش حد يحبه رفعت قلبها لربنا فربنا حست انه بينظر الى مذلتها ان ربنا هو اللي شايفها في وضعها ده هو فلما انجبت اول واحد سميته رأوبين رأوبين معناه الرب قد نظر الى مذلتي يعني ربنا هو اللي شايفني وجهت عينيها لربنا ورب حست ان ربنا شايف كل احوالها وكل الذل اللي محيط بيها وكل اتعابها فاعطاها ثمره البطن كان اول واحد البكر ليعقوب اسمه راؤوبين معناها الله ينظر الى المذله وبعدين ربنا اداها ابن تاني سمته شمعون معناه ان الرب يسمع ربنا سمع فقالت ان الرب سمع اني مكروهه ربنا شايف وربنا سامع وربنا بيتعامل مع اللي شايفه واللي سامعه في حياتي لان ما كانش يعقوب بيديها اللي هي محتاجاه الله سكب عليها تعزياته فحست ان ربنا عمال يديها وبعدين اداها النسل الثالث اللي هو لاوي فقالت لاوي يعني مقترن قالت رجل رجلي يقترن بيا مش ممكن يسيبني بعد كده لان جبت له ثلاثه فلاوي معناها يقترن بي وعشان كده حتى الاسم الجميل ده شوفوا بالرغم ان سمي بيه كده عارفين ان لاوي ده بقى هو نصيبه مين ربنا لاوي بقى هو خادم لربنا كل الاسباط ورثت في الارض الا لاوي لاوي كان نصيبه الله لان خرج منه سبط ال- الكهنه هارون وسبط اللاويين اللي هم كانوا بيخدموا في خيمه الاجتماع وفي الهيكل بقى نصيبهم ربنا ربنا فرحها اكتر واداها الابن الرابع اللي هو يهوذا وكلمة يهوذا معناها أحمد أحمد يعني أشكر فقالت أحمد ربنا أو أشكر ربنا ولدت أربعة بينما رحيل توقفت أو رحيل كانت عاقر ملهاش أي ثمرة بطن خالص لكن ليئة المكروهة كانت بتعمل حاجة جميلة جدا ثمرة بطنها تقرنها باستمرار بثمر شفاه معترفة بمجد الله كل ما ربنا يديها ابن تربط الابن ده بمين بربنا الرب نظر لاوي آه، آسف رأوبين الرب سمع شمعون رجل يقترن بي الرب احمد الاربع اسامي الاولانيين اللي هم راؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا رحيل لما شافت انها لا تنجب وبالرغم من انها شايفه كويس حب يعقوب ليها لكن حست ان حب يعقوب ما يقدرش يهبها بنين ما يقدرش يديها ثمرة بطن فابتدت تغار من أختها شايفة أختها عمالة تنجب مثمرة بينما هي لا تنجب فحصلت غيرة ما بين رحيل وما بين ليئة وهو تملي كده نصيب الرب أوفر بكتير جدا من نصيب البشر نصيب ليئة كان أوفر لأن عطية السماء دايما أعظم وأكثر من عطية الأرض فرحيل المحبوبة غارت من ليئة المكروهة لأن حست أن نصيب السماء ليها أعظم وأوفر بكثرة من نصيبها اللي هو على المستوى البشري أو العواطف البشرية فنكمل في إصحاح 30 بيقول فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنينا وإلا فأنا أموت فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البط فقالت هوذا جاريتي بلهة ادخل عليها فتلد على ركبتي وارزق انا ايضا منها بنين فاعطته منها جاريتها زوجة فدخل عليها يعقوب فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ابنا فقالت رحيل قد قضى لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا لذلك دعيت اسمه دانا وحبلت أيضا بلها جارية رحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب فقالت رحيل مصارعات الله قد صارعت أختي وغلبت فدعت اسمه نفتالي ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلف جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة فولدت زلف جارية ليئة ليعقوب ابنا فقالت ليئة بسعد فدعت اسمه جادا وولدت زلف جارية ليئة ابنا ثانيا ليعقوب فقالت ليئة بغبطتي لأنه تغبطني بنات فدعت اسمه أشير ابتدت هنا رحيل تفكر بالطرق البشرية ازاي تحل مشكلتها اول حاجة فكرت فيها تلجأ لمين ليعقوب اللي بيحبها ما فكرتش انها تبص لربنا بصت للي بيحبها وقالت له اديني بنين والا اموت لان مفيش معنى لحياتي بدون ثمرة بطن اول ما لجأت لجأت للي بيحبها فبص لها بغضب يعقوب وقال لها منين انت بتسالي حاجه ما يتسالش فيها غير ربنا بتطلبي حاجه لا تطلب الا من الله وهنا رحيل كانت سبب معاناه كبيره جدا ليعقوب تعب من اجلها شغل 14 سنه وبعدين حزن لعدم الانجاب بعدين مشاكل بسبب الغيره بعدين بعد شويه نشوفه بتبيعه من اجل اللفاح وبعد شويه بتسرق الاصنام بتاعه ابوها وبتسبب ليعقوب مشكله وبعدين في الاخر بتموت يعقوب بتموت رحيل في الطريق وهو راجع الى ارض الموعد ما بتكملش معاه للآخر رحيل عكس ليئة باستمرار ليئة لما حست انها مذلولة نظرت لمين لربنا فربنا سمع ليها واخذت من ربنا اخذت تعزية من ربنا لكن رحيل لما اتزنقت فكرت انها محبوبة فتقدر تاخد اللي هي عايزاه لانها مطلوبة مرغوبة فابتدت في الاول تدور على اللي بيحبها يديها لكن للاسف ما خدتش حاجة ولما لما ما خدتش حاجة طلبت الموت هب لي بنين والا فانا اموت ساعات الانسان كده لما يحس انه محبوب ومطلوب ومرغوب يفتكر ان دي اسعد حاجه في الحياه ان الناس بتحبه وبتجري وراه وبتنطط حواليه لان الناس بتحبه كل ما هيطلب حاجه ايه هيلاقيها الناس هتديها له لكن بيكتشف في النهايه بالرغم انه محبوب لكن يتمنى الموت لانه بيطلب من بشر ما بيطلبش من الله يقعد الانسان يتشكل باشكال كتيره عشان يكتسب حب الناس حواليه الانسان مش مهم يحب لكن الانسان باستمرار يبقى عايز ان هو يبقى المحبوب يبقى المطلوب المرغوب لان بيحس ان ده بيديله القيمه فبطرق كتيره جدا يقعد يتشكل او بيشكل في حياته عشان يفضل جرر الناس وراه ويحس بيه ان اعظم حاجه ان كل الناس بتجري وراه اهو يعقوب كان بيجري ورا رحيل لكن رحيل وصلت في الاخر انها طلبت الموت ليئة نظرت الى الله فاخذت رحيل نظرت لنفسها انها محبوبة فلم تأخذ شيء اتصدم يعقوب جدا من كلام رحيل وحمى غضبه وقال لها لعلي انا مكان الله اللي منع عنك ثمرة البطن لان في المزمور يجي بعد كده ويقول ثمرة البطن عطية ايه منه فلا كيف تسأليني عما يسأل عنه الله فقط اديك منين فقلت طب انا هتصرف انت مش تقدر تديني انا هتصرف لجأت على طول لايه للجارية بتاعتها بلها نفس وضع سارة وعلى حسب العادة ان الجارية تولد على ركبة سيدتها ويتحسب النسب لسيدتها فولدت اول ابن وسمته دان دان يعني الله يقضي او الله يحكم وحست بكده ان يعني خدت حققت اللي هي عايزاه بس مش منها من ثمرة بطنها ولدت بينها ابن تاني فسمته نفتالي كلمة نفتالي يعني ايه مصارعة بصوا كده يقول تقول لما ولدته مصارعات الله صارعت اختي يعني خدته بايه بدراعي بالخناق الانسان اللي بياخد باسلوبه البشري مش عطيه من ربنا خناقه بينها وبين اختها فدان معناه الله يقضي نفتالي معناها مصارعة ليئة لما لقت انها توقفت عن الولادة وان رحيل عملت كده ودته الجارية بتاعتها عملت نفس الحكاية راحت مدياله زلفة جاريتها زوجة ليعقوب فولدت زلفة أول واحد سموه جاد جاد يعني سعد وتاني واحد والدته سمته أشير أشير يعني مغبوط والاتنين يرتبطوا بالفرح بالسعد والغبطة والسرور فجاد معناه سعد وأشير معناه غبطة كل ده لكن رحيل لم تنجب بعد نكمل من عدد 14 مليئة دلوقتي بقى معاها ستة طيب ما دخلت في مصارعات بينهم وبين بعض هما الاتنين بيتنافسوا بعد ما كانت بتبص لربنا عملت الحيلة البشرية بالظبط زي ما عملت أختها رحيل لكن لسه الأمور هتتطور ومضى راؤوبين في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه فقالت رحيل لليئة أعطيني من لفاح ابنك فقالت لها أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا فقالت رحيل إذا يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني فاضطجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا فقالت ليئة قد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجل فدعت اسمه يساكر وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين فدعت اسمه ذبولون ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا في موسم الحصاد بتاع الحنطة الحنطة بيبقى فرح عند هذه القبائل رأوبين ابن لي البكر وهو بيجمع في الحقل وجد حاجة اسمها لفاح اللفاح ده نبات بينمو في منطقة الأردن وبخصوصا قريب من نهر الأردن يشبه ما بين ثمرة التفاح وثمرة البطاطا شيء ممكن يكون مدور أو ممكن يكون طويل شوية لكن سميك وليه رائحة جميلة جدا وكانت الشعوب في الوقت ده بتعتقد ان ثمرة اللفاح دي أكلها يزيد الخصوبة وإن أكلها يزيد أيضا الحب كحاجة يعني بيتفائلوا بيها أو كعادة من العادات بتاعتهم فلما رأت اللفاح في إيدين رأوبين طلبت من ليئة إنها تاخد هذا اللفاح في مقابل إنها تتنازل عن يعقوب بمنتهى البساطة باعت للي بيحبها من أجل إيه؟ نفسها ويعقوب بقى في وضع كأنه شيء ممكن يتنازل عنه وشيء يستأجر ويباع ما زالت رحيل بتلجأ إلى الوسائل البشرية لجأت في الأول ليعقوب اللي بيحبها لجأت للجارية بتاعتها لجأت للعادات بتاعة الشعوب كل ده لسه لم تنظر إلى الله الحاجة العجيبة إن بالرغم إنها خدت اللفاح لكن مش هي اللي خلفت ليئة هي اللي ايه اللي خلفت وانجبت ثلاثة تانيين ولدين وبنت اول واحد سميته يساكر معناها اجرتي او المكافأة بتاعتي وتاني واحد سميته زبولون يعني دلوقتي هسكن مع رجلي على طول هستقر معاه وبعدين ولدت الابن البنت الاخيرة اللي هي دينا ويقول الكتاب أن الله سمع لليئة لأنها عرفت أن الموضوع مش بالقدرة البشرية لكن الموضوع بالنظر إلى الله فطلبت ليئة من الله فالله أعطاها في عدد 22 تبتدي رحيل أيضا تنظر إلى الله لما تحس ان كل الوسائل البشرية فاشلة قدامها وذكر الله رحيل وسمع لها سمع لها يعني هي نادت لربنا فعلت معاه وفتح رحمها فحبلت ولدت ابنا فقالت قد نبع الله عاري ودعت اسمه يوسف قائلة يديد يديدني الرب ابنا آخر لما لجأت رحيل إلى الله ربنا سمع ليها ونزع عارها خدوا بالكم ولادة الابن تنزع العار عشان كده هنشوف ان السيد المسيح كان يلذ لنفسه ان هو يسمي نفسه ايه ابن الانسان وكأن المسيح اتولد لكل واحد فينا علشان ينزع عار الانسان نفس الكلمة اللي قالتها مين أليصابات بعد أجيال كتيرة لما حبلت بيوحنا المعمدان وقالت هكذا فعل بي الله لينزع عاري من بين الناس فالمسيح اتولد لكل واحد فينا عشان كده من أول هذه اللحظة هنشوف يوسف وازاي ان يوسف ده حتى من يوم مولده كان رمز للسيد المسيح لدرجة ان يوسف لما هيملك على شعب مصر يسمى مخلص الايه العالم نفس اسم مين سيد المسيح فمن لحظة ولاده وترجت ربنا ان ربنا يزيدها ابن اخر لان كلمة يوسف معناها يزيد ربنا يزود وفعلا ربنا هيديها ابن اخر اللي هو بنيامين او ابن اليمين لما بصت لربنا الله اعطاها لكن لما فضلت باصه للحيل البشريه ما قدرتش تاخد حاجه بس هو بالنسبه للانسان مشكله ان الاتكال على ربنا صعب الانسان يعيشه خصوصا لما يبدو ان الامور مفيش حاجه فيها بتتحرك وان مفيش تغيير بيحصل فيبتدي الانسان يحاول يمسك بزمام الامور وانه يحل المشكله بنفسه في محاولات بشريه لكن مين اللي بيقدر يستنى وينتظر خلاص الرب هو الانسان فعلا اللي قلبه متكل على ربنا ومعتمد عليه مهما طال الوقت دخلت رحيل مع ليئة في صراع الإنجاب لكن مش عايزين ننكر فضل رحيل لأن رحيل قلنا بسببها لم تطلق ليئة لأن كان ممكن جدا يعقوب يطلق ليئة لما شاف إن هو اتخدع لكن بسبب حبه الرحيل يعقوب ما طلقش ليئة قلنا ده سر كبير جدا لأن رحيل ترمز إلى شعب اليهود الشعب المختار بينما ليئة ترمز إلى الأمم ومن أجل اليهود لم تطلق الأمم من أجل الشعب المختار ربنا قبل الأمم عشان كده بولس الرسول في رسالته الرومية يتكلم على شعب إسرائيل بأن هو الأصل وإحنا إيه؟ الأغصان فمن أجل الأصل قبلت الأغصان وعشان كده يرجع بولس في روميا ويقول وإذا كان ربنا قبل الأغصان فمش ممكن يرفض الأصل عشان كده الأصل لابد إنه يقبل المسيح ودول يرجعوا يؤمنوا بشخص المسيح عشان كده احنا كنا مقبولين في الشعب المختار محاولات رحيل انها تكسب ما لا يكسب او ما لا يكتسب لان الابناء دول عطيه مش حاجه الانسان يكتسبها بشطارته ولا بحيلته ولا بجهاده الابناء دول عطيه من الرب ثمره البطن عطيه منه في حاجات في الحياه الانسان ما يقدرش يكتسبها بشطارته ولا بحيلته ولا بذكائه في حاجات لابد انها تعطى عطيه مجانيه نعمه محدش يقدر يدفع ثمنها محدش يقدر يشتريها يعني واحد مثلا عايز ربنا يحبه يسعى ان ربنا يحبه عايز يكتسب محبه ربنا محبه ربنا لا تكتسب محبه ربنا تقبل عطيه ايه مجانيه يعني اللي يحاول يكسب محبه ربنا ده هيقع في حاجه من الاتنين اما هيحس انه كويس وانسان بيصوم وبيصلي وبيجي الكنيسه وانه انسان بار وقديس وانه مستحق ان ربنا يحبه فيقوم هنا يخش في ايه؟ في الكبرياء والله يقاوم مستكبرين واما يقع في حاجه ثانيه اصعب ان يوصل ان مش ممكن يتحب مش ممكن ربنا يحبني ليه؟ لأني إنسان وحش ومقصر باستمرار وضعيف وخاطي وشهواني وغضوب فيحس إنه مش ممكن يحظى بمحبة ربنا على الإطلاق وإن محبة ربنا دي لا يمكن إنها تكون ليا بسبب وحشتي. هيقع في حاجة من الاتنين إما إنه حاسس إنه كويس أوي أوي فيتكبر وإما شاعر إنه وحش أوي أوي فمش قادر يدفع ثمن محبة ربنا. محبة ربنا ما حدش يقدر يدفع ثمنها لأن محبة ربنا عطية مجانية نعمة المحبة تقبل ولا تشترى أو تكتسب المحبة تقبل مش تشترى بس كنت فاكر بشوية الصلوات شوية الصوم اللي هتصومهم هتشتري ربنا تبقى غلطان محبة ربنا بلا تمن محدش يقدر يدفع تمنها خلاص ربنا بلا تمن فداء ربنا بلا تمن محدش يقدر يشتريه ابدا لكن اللي مطلوب منا ان احنا نصدقه فنقبله وبعد ما نقبل محبة ربنا نتجاوب معاها نتفاعل بيها لكن ما تظنش انك ممكن تشتري رضا ربنا بشوية فلوس هتدفعها او بشوية ممارسات هتعملها لكن تقدر تفتح قلبك عشان تقبل محبة ربنا المنسكبة تاخدها ليك وتتجاوب معاها وتتفاعل بيها ده اللي تقدر تعمله رحيل حبت تشتري تكتسب ما لا يكتسب وفضلت تلف حوالين نفسها لحد ما حست انها كل اللي تقدر تعمله انها تبص لربنا وتستقبل عطية ربنا عشان كده اوعوا نحاول نشتري نعمة ربنا او نشتري الروح القدس لان الله يسكب روحه بلا ثمن لكن الدور عليا ان انا اتفاعل مع هذا الروح واتجاوب معاه وافرح بيه واخضع ليه دور ان اقبل محبه ربنا وتجاوب معاها وبادل الحب بالحب وانمو في المحبه دهية وامسك فيها وخاف عليها واحرص عليها عشان كده اوعوا نحاول نكسب ما يقدم لنا مجانا نكتسبه بشطارتنا لكن نكسبه بخضوعنا وقبولنا ليه وتجاوبنا معاه بقى لحد دلوقتي عند يعقوب 11 ابن أكبرهم رأوبين وأصغرهم يوسف بمجرد ما اتولد يوسف كان تمت ال 14 سنة خدمة اللي خدمها يعقوب للابان وأول ما اتولد يوسف ابتدى يعقوب يفكر في حاجة معينة نكمل من عدد 25 وحدث لما ولدت راحيل يوسف أن يعقوب قال للابان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك قد تفاءلت فباركني الرب بسببك وقال عين لي أجرتك فأعطيك فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي لأن ما كان لك قبلي قليل قد اتسع إلى كثير وباركك الرب في أثري والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي فقال ماذا أعطيك فقال يعقوب لا تعطني شيئا إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها أجتاز بين غنمك كلها اليوم وأعزل واعزل أنت منها كل شاة رقتاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعدة فيكون مثل ذلك أجرتي ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعدة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك فعدل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناب الرقتاء والبلقاء كل ما فيها بياض وكل أسود بين الخرفان ودفعها إلى أيدي بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب وكان يعقوب يرعى غنم لبان الباقية فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودل وقشر فيها خطوطا بيضاء بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئه لتشرب فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقاء وأفرد يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان وجعل له قطعانا واحدة وحده ولم يجعلها مع غنم لابان وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان وحين استضعفت الغنم لم يضعها فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب فاتسع الرجل كثيرا جدا وكان له غنم كثير وجوار وعبي وجوار وعبيد وجمال وحمير مجدا للثالوث الأقدس لبان ده شخصية عجيبة جدا وهنتتبع بعض الخطوات معاه لكن بصفة عامة لبان ده هيرمز إلى العالم يعقوب خدم لابان علشان ياخد منه اللي هو عايزه هو كان يعقوب عايز ايه من لابان ده قبل رحيل عايز الحماية عايز اللي يرعاه هرب من الموت اللي كان بيطرده من عيسو عند لابان عشان حياته تستمر عايز الحياة من لابان وبعدين عايز زوجة والزوجة اللي كان عايزها كانت رحيل فاضطر انه يخدم لابان لابان ده رمز للعالم اللي احنا بنخدمه ونستعبد ليه عشان ناخد منه اللي احنا عايزينه ان احنا نحس بطعم الحياه لابان ده شخصية خطيرة جدا هو العالم كل واحد فينا عايز حاجة والحاجة دي بيظن انه له فيها حياة هي دي المتعة هي دي الفرحة هي دي السرور بتاعي هو ده أقصى ما أتمنى ومستعد عشان أحصل على اللي أنا عايزه ده اعمل اي حاجه للعالم اخدمه ان شاء الله حتى استعبد ليه يتحكم فيا زي ما هو عايز حتى لو خدعني مش مهم يخدعني لكن المهم اوصل للي انا عايزه طبيعه العالم هو الخداع والانسان بيبقى عارف انه بيتخدع لكن في سبيل ياخد اللي هو عايزه وشايف ان هو ده يعني احسن حاجه بيقبل الخداع بالظبط زي يعقوب ما حصل لكن هنشوف ازاي هيتعامل مع لبان هذا وكيف يستطيع الانسان ان يتحرر من سلطان العالم وصل انه اتجوز رحيل وليئة هو كان جاي ناوي يتجوز واحدة لكن فوجئ بانه متزوج باربعة المواعيد كلها يا يعقوب هتتم في ليئة مش في حد تاني رحيل دي انت اديتها لك علشان عواطفك عشان مشاعرك لكن كل البركة والبكورية اللي انت سعيت اليها هتكون في ليئة وليست في رحيل لكن من اجل انك بتدور على شوية عواطف ومشاعر هديك رحيل وصل إلى حد فاصل لما اتولد يوسف فالأول مرة يبتدي بعد ولادة يوسف يفكر يعقوب في أنه يتحرر من لابان وكل الوقت ده صحيح لابان في الأول استقبله قال له أنت لحمي وعظمي أنت ابني لكن لما دخل في الجد بعد شهر شغله ايه اجير وفضل اجير مدة ال 14 سنة أول ما اتولد يوسف ابتدى يفكر في الحرية الوضع ده ما يستمرش إن أنا أفضل أجير عشان كده الكتاب المقدس يقول وحدث لما ولدت رحيل يوسف بميلاد يوسف اتقدم يعقوب للبان وقال له اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي أرجع لمكاني الأول يوسف ده شخصية عجيبة جدا في توقيت افتقاد ربنا لرحيل بولادة يوسف كان لابد أن تنتهي أيام عبودية يعقوب ابتدى يعقوب يفكر في الحرية يوسف ده اللي سمي مخلص العالم رمز للمسيح مخلص العالم ويبتدي هنا يدينا لمحة جميلة جدا أحداث العهد القديم عن سر التجسد لمحة جميلة جدا عشان كده ما تفتكروش ان الاحداث اللي كانت بتحصل في العهد القديم دي احداث كده اعتباطيه او الظروف كانت بتقود الى ظروف اخرى لا ده في خط مرسوم خط الفداء بسر التجسد مرسوم في الشخصيات وفي الاحداث وفي الرموز وفي الظهورات حاجات كتيره جدا ظهرت في العهد القديم سر تجسد ابن الله عشان يخلص الانسان من العبوديه ويطلقه الى الحريه ومش بس يطلقه الى الحريه لكن يرجعه لارضه الايه الاولانيه زي ما يعقوب ابتدى يفكر في الخلاص من العبوديه والاجره عشان يبقى حر ويرجع الى ارضه الاولى ومكانته الاولى المسيح ايضا تجسد علشان يرجع الانسان للحريه ويرجعه الى مكانته الاولى والى الفردوس المفقود يحرره من العالم العالم اللي وضع في الشرير يحرره من لابان كان ميلاد يوسف إذان بانتهاء عهد العبودية والعودة إلى أرض الميعاد بالضبط زي ميلاد المسيح كان إذان بانتهاء عبودية الإنسان وعودته إلى الفردوس مرة تانية كان التطابق الرائع ما بين ميلاد يوسف وما بين ميلاد المسيح صحيح ميلاد يوسف أول ما اتولد ده ما كانش إذاء ما كانش لحظة الانطلاق لكن كان إذاء أو إذن بانتهاء العبودية لأن هنشوف يعقوب لسه هيقعد ست سنين بس الست سنين دي اللي هيقعدها بقى يخدم بإيه؟ من أجل بيته عشان كده بيقول له أنا خدمتك السنين دي كلها وكانت أجرتي فقط النفوس اللي معايا الاربع زوجات وال11 ابن ده اللي طلع بيه يعقوب كان بيشتغل من اجل النفوس لكن ما كانش عنده ثروه حتى ال 14 سنه دهيت ست سنين اللي جايين هيبتدي يخدم من اجل بيته من اجل انه يكون ثروه لبيته وزي ما قرينا اخر ايه في الاصحاح يقول فاتسع الرجل ايه جدا وتزايد في الثروه استمر ست سنوات وكان بيعمل خلالها لحساب الحريه وجه لبان يقول له حدد لي أجرتك أنت عايز إيه؟ فقال له ماذا أعطيك؟ اللي أنت عايزه أديهولك بس خليك معايا لأن لبان حس إن الثروة بتاعته زادت بسبب وجود يعقوب فعايز يقعد يعقوب معاه فيعقوب كده قال له لا ما اخدش منك حاجه ما اخدش منك حاجه ما اخدش اجرتي منك لكن تعالى نفصل ما بين الغنم معروف ان الخرفان لونها ايه ابيض او بني ده الشيء الطبيعي خرفان السود نادره جدا الشيء الطبيعي في لون الخرفان ان يبقى لونها ابيض او بني اللون الاسود ده شاذ نادر والماعز معروف ان لونها اسود اللي فيها نقط بيضة بلقاء يعني بطش بيضة زي ما احنا شايفين في الصورة او رقطاء رقطاء يعني مخططة فيها خطوط بيضة فبلقاء فيها بطش بيضة ورقطاء فيها خطوط الماعز اكتريتها اسود لكن الشواذ منها اللي بيبقى فيها لون ابيض يعني يعقوب قال له انا عايز الايه القليل القليل ده انا هاخده لكن هحطه في ايدين ربنا فهنا ابتدى يخدم ست سنين لحساب حريته معتمد في تحديد اتعابه على مراحم الرب وعلى نعمه ربنا مش على ما يتصدق به لابان عشان كده لابان يقول له عين لي اجرتك فاعطيك يقول له لا فقال يعقوب لا تعطني شيئا ما تاخدش من ايدك حاجه لكن القليل ده انا اللي اخترته وسيبني بيه ميلاد يوسف كان اذان بابتداء انتهاء عصر العبوديه زي بالظبط ميلاد المسيح مش اول ما المسيح اتولد الانسان اتحرر لكن كان في سنين هيقعدها المسيح في خدمة الحرية كان بداية نهاية العبودية تدبير الخلاص والفداء اللي المسيح أكمله على الصليب وختمه بالقيامة وادى الحياة للبشرية بحلول الروح القدس وكل ده على أساس نعمة الله ورحمة ربنا مش على اساس استحقاق الانسان ولا على اساس تعب الانسان قال له طلعني اصرفني لارجع الى ارضي وفعلا ما كانش يتوقع ان يكون نصيبه حاجه سوى النساء والاولاد لان هو ده الاتفاق كان اتفاقه في الاول مع لابان اخدمك السنين دي في سبيل رحيل السبعة الأولانيين بعدين اداله ليئة فقال له السبعة التانيين في سبيل مين؟ رحيل فما كانش من حق يعقوب ياخد حاجة إلا النساء والأولاد حسب الاتفاق يعني خدوا بالكم المعنى الجميل أجرة يعقوب كانت نفوس أجرة يعقوب كانت نفوس وهي دي أجرة المسيح نفوسنا اللي إيه؟ اللي اشتراها بدمه نفوسنا اللي اشتراها بدمه إنكم اشتري... اشتريتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب لبان بيعترف له يقول له بيتوسل إليه ليتني أجد نعمة في عينيك قد تفاءلت وباركني الرب بسببك اعترف لابان بان يعقوب هو سبب البركه وهنا تمت اول وعد كان استلمه يعقوب من ربنا في بيت ايه لما شاف السلم قال له اباركك وايه وتكون بركه فهنا يعقوب بقى بركه لمين للابان واعترف لابان بكده فابتدوا في الاتفاق الجديد فقال له لا ما اخدش من ايديك حاجه انا ما اخدش الا من ايدين ربنا كان يعقوب شاطر جدا في انه ما اتفقش مع لبان على اجره لان كان ممكن مثلا يقول له انا هراعي على القطيع بتاعك وتديني عشره او تديني ربعه هيظل مربوط بمين بلبان لكن هنا يعقوب كانت اول خطه في خطته انه يستقل وما حبش ان اجرته تبقى من ايدين انسان على فكره الانسان تملي ظالم الانسان تملي ظالم لو انا بشتغل احس المرتب اللي انا باخده قليل لو انا بشغل احس ان انا بديه للاخرين كتير الانسان تملي منحاز لنفسه شوفوها حتى مع الناس اصحاب العمل الاغنياء يطلع القرش بالعافيه يعني يقطع نفس الواحد ما يدلوش ادي اللي بيشتغل عند العالم الانسان دايما ظالم لكن يعقوب قال له انا رجائي في ربي في الهي اللي اتفقت معاه اصل كان في اتفاق بينه وبين ربنا كل ما تعطيني اعشره لك يبقى مش هاخد من ايدين انسان انا هاخد من ايدين ربنا لبان طبعا استحلى الموضوع لان هو الكسبان لانه عارف ان البلقاء والرقطاء دي تملي عددها ايه؟ قليل. قال له ده انت يعني كده خايب خلاص خد اللي انت عايزه موافق. قبل لبان لانه يعرف ان النوع ده لا يمثل الا الشواذ النادره بين قطعانه. فرح وقال ان انا حدي اجره قليله. وابتدى يفصلوا ما بين قطعانهم واخذ يعقوب كل الغنم الرقتاء والبلقاء واداها لاولاده وعملوا مسيرة ثلاث أيام ما بين الغنم بتاعة يعقوب وما بين الغنم بتاعة لبان لكن ظل يعقوب يرعى غنم لبان ظل يعقوب يرعى غنم لبان وادى اولاده هم اللي يرعوا الغنم بتاعهم اول حركه عملها للفصل انه مشي مسيره ثلاث ايام عارفين ثلاث ايام دي ترمز للايه للقيامه أول فصلة ما بيني وبين العالم أو استقلالية عني وعن العالم القيامة. إن كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. ده أول نصرة على العالم وانفصال عن العالم. وبعدين ابتدى يستغل الحيلة البشرية يعقوب في انه يزود غنمه. صحيح استخدم وسيلة بشرية. انه راح جاب قضبان نباتات دلب بعض الاشجار اللي بتنمو على المياه وابتدى يقشر اللوز واللبنة والدلب ويقشطها كده ويخططها ويجي عند مساء المياه ويحطها قدام الغنم الحامل عشان تتوحم على نفس المنظر الايه المخطط تتوحم يعني تشتهي الغنم لما تبقى عطشانه وتبقى ملهوفه على الميه يعني نفسها مفتوحه فهو بيقوم وهي عطشانه حاطط لها القضبان المقشره دهيت وطبعا عمليه علميا ليست لها اي صحه وليست لها اي اساس لكن هو ده اللي كان في امكانياته يعمله لكن حطه قدام ربنا وربنا فعلا استجاب له فكانت كل ما الغنم القوية تيجي تشرب يروح حاطط لها القضبان فتولد غنم بلقاء وايه ورقاء والخراف تنزل سودة لحد ما تتكرر مرات الولادة وتبتدي الغنم دي تضعف يروح شايل القضبان خدوا بالكم انه زود الغنم بتاعه فين عند الميه زود الغنم بتاعه عند الميه والميه دي ترمز لايه معموديه المسيح بيزود الغنمات بتاعته عند المعموديه لكن بالرغم انها حيله ووسيله بشريه لكن الله بارك فيها وربنا بارك له فيها بكثرة شديدة جدا يقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب وكانت النتيجة فاتسع الرجل كثيرا جدا وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير وهنا ابتدى يتم وعد ربنا ليه بان هو هيباركه وهيكون بركه للاخرين لحد ما مرت عشرين سنه على غربه يعقوب عند خاله لبان وابتدى يعقوب يكلم رحيل وليئة في انهم يرجعوا الى الارض لكن وهم راجعين قدامه مشاكل كتيرة جدا ازاي يعقوب يقدر يتصرف في المشاكل الموضوعة قدامه ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله سفر التكوين اصحاح 31 من عدد واحد فلما رأت راحيل اصحاح 31 عدد واحد فسمع كلام بني لابان قائلين أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا صنع كل هذا المجد ومما لأبينا صنع كل هذا المجد ونظر يعقوب وجه لابان وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك فأرسل يعقوب ودعا راحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه وقال لهما أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس ولكن إله أبي كان معي وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي عشر مرات ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا إن قال هكذا الرقت تكون أجرتك ولدت كل الغنم رقطاء وإن قال هكذا المخططة تكون أجرتك ولدت كل الغنم مخططة فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقفاء ومنمرة وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب فقلت ها أنا ذا فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لبان أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا حيث نظرت لي نظرا الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك شفنا المرة اللي فاتت ازاي ان ربنا بارك في أجرة يعقوب لما يعقوب أصر ان أجرته تبقى من ايدين ربنا مش من ايدين حد من الناس وبعض الناس اعترضت وقالت ازاي ان يعقوب ربنا يوافقه على الحيلة والمكر اللي عملها انه لما قال ان اجرتي تكون الغنم المخططه والغنم اللي مبطشه ببطش ملونه لانها شاذه وعددها قليل هي دي تبقى اجرتي وبعدين راح كشف القضبان وحط القضبان دي عند مساق المياه فكانت الغنم تروح تشرب وتشوف القضبان دي وتتوحم وهي حامل فتولد الغنم كلها غنم مخططة وغنم متلونة ببطش احنا قلنا علميا ملهاش اي علاقة لكن هو ربنا فعلا اللي كان بيولد الغنم هكذا او بيخلقها ليعقوب هكذا الواقع ده ما كانش ظلم للابان بل بالعكس ربنا فعلا كان بيرد حق يعقوب المسلوب من لابان عشان كده في المزمور يقول آية جميلة جدا عن ربنا يقول اصطانع حكما للمظلومين يعني الناس اللي مش عارفة تاخد حكم لأن الآخرين بيظلموهم ربنا هو اللي ينصفهم يصنع ليهم حكم مخصوص هو ده فعلا اللي عمله ربنا مع يعقوب لبان ما انصفوش شغله 14 سنة من غير ما يدفع له حاجة من غير ما يقدر تعبه وشغله ست سنين باتفاق على الأجرة وزي ما بنشوف في الكلام انه غير أجرته عشر مرات كل ما يتفقوا اتفاق يغير يعقوب الكلام يغير لابان الكلام عشان يظلم يعقوب لكن بنشوف ان بالرغم من الظلم اللي كان واقع على يعقوب لكن ربنا فعلا اصانع الحكم للمظلومين وهنا دي شيء مفرح ومطمئن جدا ان النفس اللي دخلت في عهد مع الله النفس اللي دخلت في عهد مع الله حتى لو كل العالم ظلمها لكن الله يصنع حكما للمظلومين اولاد لبان ابتدوا يتكلموا لما لقوا ان ثروه يعقوب اتسعت جدا بالرغم من الحيله اللي كان بيلجا اليها ابوهم انه يغير الاجره عشان ما يخلوهوش يكسب فابتدوا يقول أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد ابتدوا يحسدوا يعقوب ويغيروا على يعقوب وقلبهم ما يبقاش سليم تجاه يعقوب برغم في الأول خالص عرفوا كويس جدا ان البركه اللي حصلت في القطعان عندهم وفي الغنم بتاعتهم كانت نتيجه وجود يعقوب ورعايه يعقوب للغنم باعتراف ابوهم لبان في الاصحاح الماضي وان هو اتحايل على يعقوب ان يمكث معاه ويقعد معاه ويقول له لان الرب قد باركني بسببك يعقوب كان ترك امر تحديد اجرته واتعابه في ايدين ربنا فبنشوف ان ربنا بيفتح ايديه بمنتهى الوسع ويعطيه بسخاء وبلا حدود يعطي بسخاء وبلا حدود للي ترك امر تحديد اجرته لايديه وهو ده باستمرار اللي يترك امر تحديد اجرته لربنا مش لحد تاني الله يفتح ايديه بسخاء وبلا حدود ويعطيه حار لبان ازاي عامل يعقوب لدرجة انه غير اجرته عشر مرات يقول له الغنم المخططة هي هتبقى ليك فيلاقي لبان ان الغنم المخططة عمالة تزيد يقول له لا نغير نخلي الغنم الرقتاء يعني المبطشة بقى بيضة وسودة هي تبقى اجرتك يقول له ماشي يلاقي كل الغنم بتتولد رقتاء والرقتاء عمالة تزيد يقول له طب نخليها الغنم المنمرة المنمرة يعني اللي زي شبه النمر في التخطيط بتاعها يلاقي الغنم كلها اتولدت كده يقول له لا طب نرجع من الاول عشر مرات يحاول يغير أجرة يعقوب ويغير الاتفاق لأنه بيلاقي إن اللي بيتفق عليه مع يعقوب هو اللي بيبقى كتير. حاول يغدر بيعقوب ولكن الله لم يسمح له بذلك. زي ما قال له ولكن الله لم يسمح له. ما سمحش ربنا ان يعقوب يتظلم لان ربنا هو صانع الحكم للمظلومين كان المفروض على لبان انه لما يشوف كده يتعظ وانه يتعلم الدرس ويرى يد الله القويه اله يعقوب هي اللي بتعمل كده وانه بالرغم من محاولاته الكتيره لكنها بتفشل إله يعقوب ما بيسمحش إن يعقوب يتظلم. كان مفروض إن لابان يرى يد الله القوية بتعمل في حياة يعقوب. وأولاد لابان كانوا المفروض يعرفوا ويشوفوا إيدين ربنا اللي شغالة بقوة في حياة يعقوب. لكن بالرغم إن هم كانوا شايفين العمل العجيب اللي بيحصل لكن زي ما بيقول الكتاب مبصرين ولكنهم لا يبصرون سامعين ولكنهم لا يسمعون ولا يفهمون اهو بالظبط كده اولاد العالم الاشرار يشوفوا حاجات عجيبه بتحصل قدامهم وايدين ربنا القويه بتظهر في حياه اولاده لكن بدل ما يؤمنوا ويمجدوا الله ويطلبوا هذا الاله العجيب برغم ان هم شايفين بعينيهم لكن مش قادرين يفهموا بقلوبهم سر هذه النصرة العجيبة مبصرون ولكنهم لا يبصرون يسمعوا ولكنهم لا يسمعوا ولا يفهموا حتى ان اعمال الله اللي شايفينها بمنتهى الوضوح بالعكس بدل ما بتغيرهم بتزودهم شر وقساوة ابتدوا يحسدوا يعقوب ويتفكروا بالمكر وبالكراهية يعقوب ده أخذ كل ما كان حقنا كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد الشرير يفضل طول عمره شرير لأنه مش عايز يتغير حتى لو شاف معجزة قدامه حتى لو رأى معجزة بمنتهى الوضوح قدامه المعجزة مش هتغيره لكن هتزوده قساوة عشان كده العين الشريرة ترى باستمرار الشر قدامها نفس اللي فيها القساوة نفس اللي مرتبطة بالعالم تلجأ لأساليب العالم الرخيصة إنها تغدر وتكذب تفتكر إن دي شطارة وتقسو وتدعي الظلم زي ما قلنا اللي اللي عايز يبيع يبيع بثمن غالي ونفس الشيء لو عايز يشتريه يخفس بثمنه ولاد العالم كده كل واحد بيحس انه مظلوم وعايز يبلع اللي قدامه لكن ابن ربنا مش كده خالص ابن ربنا الله يصنع حكما للمظلومين شافوا اعمال الله ولكنهم ازدادوا شر فوق شر وغيظ على غيظهم لان وجدوا ان ايدين ربنا قويه معاهم لكن القانون العام اللي لابد ان نتاكد منه ان افتراءهم وشرهم لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال يؤذي اولاد الله مهما كان الحسد مهما كان الافتراء مهما كانت الاتهامات اللي بتوجه لاولاد الله الله لن يسمح الله لن يسمح لأن الإنسان اللي في عهد حقيقي مع الله الله لا يتركه أبدا عشان كده الناس اللي بتخاف من الحسد وتخاف من العمل بتخاف من الكلام الصغير ده الناس دي فاقدة علاقتها بربنا للأسف حتى وإن كانت بتيجي الكنيسة وبتصوم وبتصلي وبتنام افتراءهم وشرهم لن يضر أبدا أولاد الله بل بالعكس تقول لي طب ساعات الناس بتبقى عايشه مع ربنا ومتمتعه ببنوه ربنا لكن برضك بتحصل في حياتها ضيقات وبتحصل في حياتها مضايقات من الاشرار اللي حواليها اقول لك اه ربنا يسمح بوجود ما منعش اولاد لبان ان هم يحسدوا ويتكلموا بالشر على يعقوب لكن منع من انهم يقدروا يضروا يعقوب طب ليه بيسمح بيسمح لان الضيقات دهيت عباره عن مهماز المهماز ده اللي بينقص الحصان علشان يجري مهماز ربنا بيحطه في جنب ولاده عشان يحسهم على الجري على الجري والانطلاق من هنا وعدم التمسك باللي في الارض وعدم التمسك والارتباط بأمجاد العالم عشان الإنسان ينطلق ناحية أرض الموعد ناحية السماء اه فأولاد ربنا في حياتهم فيها ضيقات لكنها لا تضرهم ضيقات بس عشان تزقهم ناحية السماء عشان كده ليس كل ما يحدث او ما يحدث في حياه اولاد الله من ضيقه او من الم ده صدفه او نتيجه عدم رعايه ربنا لا ده كل حاجه ربنا يقصدها تماما كل حاجه ليها هدف معين لولا ان الضيقات دي وقعت على يعقوب لولا انه فكر انه يرجع لارض الموعد لو كان يعقوب قعد واستقر واستريح والامور مشيت كويسه عمره ما كان هيفكر انه يرجع لكن ربنا سمح لانه يخدع احيانا لانه ينظر الشر والحسد في عينين ولاد لبان علشان يزقه انه يتحرك من المكان اللي هو فيه لكن الله لا يمكن ان يسمح بضرر لاولاده ابدا فهم يعقوب بحساسيته الروحيه ان هي دي ساعه الرحيل لابد بقى انه يمشي ويسيب المكان ده ويرجع لارض الميعاد الاذن الحساسه تقدر تسمع صوت ربنا وتحسه والعين الحساسة تقدر تشوف ربنا وتحسه في الأحداث اللي بتحصل حواليها وفي كلام الناس وتعرف إن هي دي إرادة ربنا. يقدر يميز صوت ربنا كويس حتى من خلال كلام الناس اللي بيتقال حواليه ويعرف إن هي ده الوقت اللي المفروض إنه يتحرك فيه ويرحل من هنا. يعقوب شاف ان لابان واولاده ليس معه كامس واول امس وبعدين قدر يميز صوت ربنا ان ربنا بيقول له ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك فاكون معك زي ما كنت معاك في ارض الغربه ارجع لارض وانا برضك هكون معاك في ارض اهلك وارض عشيرتك فبعت يعقوب لليئة ولرحيل وابتدى يتفاهم معاهم عن القرار بتاعه انه هيرجع وهنا يعقوب بيدينا نموذج جميل جدا جدا للتفاهم والمشاركة ما بين الأسرة بعضها وبعض كان كراجل شرقي من حقه نقوم نمشي يعني نقوم نمشي بالأمر كده لكن لا يعقوب ما كانش كده يعقوب طرح الموضوع وابتدى يتفاهم مع كل الأطراف المعنية بالقرار مش حاجة ضربت في مخه هعمل كده يعني هعمل كده لكن ابتدى يتشارك حتى مع النفاق اللي كان مفروض في الشرق ملهمش رأي يعقوب ابتدت فيه لمسات جميلة تتغير يعقوب كان عارف ان القرار بالنسبة له انه يرجع لأرضه وعشيرته ده قرار مفرح لانه هيرجع للحتة بتاعته ايه اصلا لكن بالنسبة لي او رحيل القرار يختلف لان ليه او رحيل هيسيبوا اصلا ايه ارضهم وعائلتهم وعشيرتهم المكان اللي اتألفوا عليه وتعودوا عليه فابتدى ياخد رأيهم ويقول لهم ويشرح لهم الظروف بالظبط اللي بتحصل كانت الحاجة الجميلة جدا في يعقوب انه ابتدى يحترم الاطراف اللي معاه يقدرهم ما بقاش يعمل اللي هو عايزه وفي مزاجه ويدوس على اللي حواليه في الاول عمل كده عمل اللي في مزاجه وداس على عيسو وبعدين داس على ابو اسحاق عشان يعمل اللي هو عايزه ما كانش بيهمه التانيين المهم انا عايز ايه لكن هنا يبتدى يعقوب يتغير في انه يحترم مشاعر الاخرين فابتدى يتفاهم معاهم ابتدى يحكي لهم ويقول لهم انا شايف ان وجه ابيكما ليس نحوي كامس واول امس معاملة ابوكم اتغيرت في الاول كان فرحان بوجودي لكن لما بقى لي ثروة واتسعت وازددت جدا ابتدى ينظر الي نظرة مش سليمة لكن شوفوا بقى الجمال يقول ولكن إله أبي كان معي صحيح هو بصص لي بشر لكن اللي أنا متأكد منه إن إله أبي كان معي وجود ربنا هي دي البركة الحقيقية اللي كان بيتمتع بيها يعقوب هو ده معنى البركة مش إن يعقوب يبقى عنده شوية غنم وإنه يتجوز اللي بيحبها وانه يلاقي مكان يسكن فيه مش دي البركه مفهوم البركه الحقيقيه تمتع الانسان بوجود الله في حياته لكن اله ابي كان معي صانع الحكم للمظلومين زي ما اتكلمنا في الاول بتقولوا ان يعقوب كان ظالم وخدع لا ده الله صنع حكم للمظلومين لانه اشتغل عشرين سنة اربعتاشر سنة الاولانية من غير ما ياخد حاجة والست سنين الاخرين عمال يغير اجرته عشر مرات يعقوب كان مظلوم والله صنع ليه حكم وده اللي هيوضحه في كلامه مع ليه او رحيل أنتم تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما خدمت بكل قوتي وبكل أماني بأمانة وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي عشر مرات عشر مرات كل ما يتفقوا على اتفاق يغير لبان الأجرة لما يلاقي أن الأجرة كتيرة هو في الأول وافق الأجرة على الأجرة على أساس أن الأجرة دي الخرفان والمعيز الشاذة يبقى عددها إيه؟ قليل لكن لها بقت كتيرة فابتدى يغير في الأجرة عشر مرات